أعزائي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى اللي أتمنى على الله أن يكون دردشة في التربية خفيف على القلوب والعقول بنحاول فيه أن احنا نعدل ونطور ونحسن الأساليب بتاعتنا في التعامل مع الأطفال والأولاد وأبنائنا وداخل نطاق الأسرة من تعاملات السبب في ده ان المتغيرات بقت كتيرة من 20 30 سنة فاتوا كنا ما بنتعبش في مسائل التربية زي ما بنتعب دلوقتي ما كانش فيه نت ما كانش فيه شاشات ما كانش فيه تاب ما كانش فيه كمبيوتر ما كانش فيه الحجم الضخم من القنوات الفضائية اللي بقت موجودة حاليا ما كانش الزخم الكبير في اختلافات سلوكيات الناس وأساليبهم وأخلاقياتهم ومثلهم وقيمهم والنعرات اللي بقت تطلع والمشاكل اللي بدأت تظهر وتأثير الصحبة وغيرها من الأمور كان موجود فما كناش بنتعب عشان كده مقولة مقولة ان انا بربي عيالي زي ما انا اتربيت ما انا كويس اهو زي الفل ما بتنفعش لان اللي اتربيت حضرتك عليه اتربيت عليه اثناء متغيرات اقل من دي بكتير اما بتربي ابنك دلوقتي انت بتربيه في زمن فيه مشاكل وضغوط وابعاد كتيره اقلها الصحبة واقلها الكمبيوتر واقلها التليفون اللي في ايده واقلها في كذا فما تجمع الاقليات دي كلها تبقى عظمى كبيرة مؤثرة في نفوس الاطفال فعشان كده كان حفظ القرآن زمان من 20 30 سنة اسهل كتير جدا من الزخم النهاردة لان احنا محتاجين نطور اساليب حفظ القرآن الكريم ونحبب الاولاد في القرآن الكريم ويبقى القرآن الكريم مرتبط بالجوائز والعوائد الجيدة عشان يبقى مؤثر ايجابي لان بدل ما العب على احفظ القرآن العب على الكمبيوتر اشوف الكرتون اشوف النت اتعامل مع المواضيع المختلفة في الالعاب والجيمز اللي تطورت تطور غير عادي في العشرين سنة اللي فاتت حتى اما كنا بنقول زمان ان المعرفة بتاعة الاطفال كان الاولاد ما يعرفوش حاجات كتيرة جدا وبالتالي كنا المتحكمين في مصدر المعرفة دلوقتي المعارف عند الاطفال بقت تفوق اللي نعرفه احنا بالعكس ده الاولاد بيحرجوا الاباء والامهات في كتير من المشاكل اللي بتتعرض عليهم والأسئلة اللي بتتعرض عليهم بشكل عالي جدا وبالتالي إيه؟ وبالتالي مطلوب مني قوي إن أنا أطور الأساليب بتاعتي حتى ترتقي للوضع والزمن اللي احنا عايشين فيه ما ينفعش أبدا إن أنا أتعامل بأسلوب قديم بعيد عن الطبيعي بالنسبة للمجتمع اللي احنا عايشين فيه ما ينفعش السلوك والاسلوب اللي كان متبع من سنين طويلة انفذه على ابني النهاردة لان المتغيرات اصبحت كتيرة والمعارف اصبحت كتيرة والضغوط اصبحت اكتر وبالتالي محتاجين فن فن في التربية جديد فن في الاسلوب اللي بنتعامل بيه ومع اول اتصال ام محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا فندم ازي حضرتك تمام.
ازي حضرتك يا دكتور؟ آه، انا كنت اتصلت بحضرتك من فترة وقلت لك ان ابني كان 20 سنة وكان عنده صعوبة تعلم وقلة انتباه بس انا ما اخدتش بالي حتى حضرتك رديت عليا وقتها وقلت لي انت ام منقوصة ان انت ما ما خدتيش بالك من الحاجات دي فالولد هو انت زي ما حضرتك عارف ان انا حكيت لك آه، أد- ادمن المخدرات ودخل الهافوي قعد ست شهور فحضرتك نصحتني ان هو لازم يحضر اجتماعات فهو دلوقتي مش بيحضر ما هي دي مشكلة هو اه يا دكتور هو رافض الموضوع ده خالص يقول انا يا ماما انا بقيت كويس انا مش لا.
محتاج ان انا احضر اجتماعات لا لا لا لا خالص الكلام ده آه، دي اساليب هروب من العلاج لانه لن يكتمل علاجه مش عشان ال 11 نقطة اللي بيتعرضوا او ال 11 نقطة اللي بيتفاهموا عليها لكن وجوده مع مجموعة من الناس اللي بتبطل واللي بطلت هتبقى داعمة ليه انه ما يسقطش منهم اول علامات السقوط البعد عن الجو ده
مم.
فناخد بالنا انه مهم جدا انه يكمل سكته في الهافواي ويكمل سكته في المحاضرات بتاعته واللقاءات بتاعته عشان نقدر نكون نفسيا الولد بقى افضل حالا من الوضع اللي هو فيه لان في هو حاجات- كمل فعلا يا دكتور هو فعلا كمل الست شهور بتوعه وخرج يعني خرج الاجتماعات بره.
بقى حضرتك بتمتد لسنه مفيش، لا.
وسنين اه لا مش بيحضر خالص يا دكتور آه، مش لا، بيحضر لازم يحضر لازم يحضر آه.
لان هو الست اشهر غير كافيين ليه بقى مم.
لان الادمان ده مش ادمان ماده ده طريقه تفكير محتاجه تتغير اسلوب مم.
تفكير محتاج يتظبط فده بيتم عبر الاجتماعات بشكل جيد
طيب يا دكتور هو دلوقتي بيعرضوا عليا في الهاف ان هو يقعد ان هو يجي متابعة عندهم يوم في الاسبوع ويعملوا له تحاليل وده ده ده ده حاجة نقطة لصالحه يعني انا امشي فيها ولا يعني ملاش يقضي أي يوم في لازمة؟
الاسبوع عندهم ي- اه ويعملوا له تحليل اول ما يدخل المكان يعملوا له تحليل لا من ويتابعوه طبعا غير من بالتليفون.
غير اجتماعات مجرد حضوره آه.
يوم بس
اه كاقتراح بديل لا يا دكتور هو مش اقتراح بديل هم مالهمش دعوه بال هم بيقولوا له خلاص ما دام انت اتخرجت من ال half احنا مالناش دعوه بيك ان انت تحضر ولا ما تحضرش لان في مشرف متابع معاه غير الموجودين في ال half ايوه انا انا انا مدرك اللي حضرتك بتقوليه اه اه اه فانا يا دكتور انا بقترح على حضرتك برضو تنصحني ربنا يجزيك خير ان انا اوديه ال half يعني موضوع الاقتراح لازم هو رافضه يكون تماما.
مرتبط بالمجموعه العلاجيه لازم يكون مرتبط بالمجموعه العلاجيه اللي هي فين يا دكتور اللي في هي ال- في موجوده المكان؟
سواء كان في ال halfway سواء كان في الاجتماعات واعتقد لو حضرتك آه، آه، يعني ال- اللي قائمين على مساله الاجتماعات اعتقد بانهم بيبقوا جدعان شويه فيهم جدعنه حبتين فحضرتك لو مم.
خليتي حد يميل على ابنك شويه ممكن يدفعه الى ان هو يحضر بانتظام
انا يا دكتور يعني انا حاسه كده ان الم- الموجودين في الهاف هم اللي ليهم تاثير اقوى ان طارق يحضر اجتماعات انا أو قلت ابني لح- يحضر انا قلت اجتماعات.
لحضرتك ان هو لا اما يرتبط بالهابوي لا اما يرتبط بالاجتماعات لازم يرتبط بحد فيهم لازم يكون مرتبط بحد فيهم مم.
فلو تعذر الاجتماعات فحضوره في الهابوي يوم برضو شيء ايجابي جدا بالنسبه لنا وده علامه من علامات بقائه بعيد عن نقطه التعاطي اه ما يبقاش يوم طارق كده لا يبقى لازم يوم في الاسبوع ان هو يوم- يحضر معايا اه ي- يحضر معاهم اه وهو طبعا قضى معاهم ست اشهر وبالتالي العلاقه بينهم وبين بعض قويه وعشره بينهم وبين بعض دي بيبقى لها تاثير يعني وكانها بتذكره دايما بانه مبطل تذكره دايما انه يحرص على صحته تذكره دايما ان هو يستمر في الطريقه بتاعته بالاسلوب اللي متبع اللي موجود حاليا دلوقتي
ماشي.
شكرا يا فندم شكرا السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امه الله اتفضلي
دكتور معايا حضرتك ايوه يا فندم اتشرفي طيب انا بتكلم عن حالتي انا مش عن طفل ولا كده انا بالنسبه لي انا حضرتك آه، رحت ال- كان ح- كذا حد قال ان انت مصابه بوسواس وكده فجيت انا رحت لدكتوره نفسيه فقالت لي ان انت ايه مصابه بوسواس ايه قهري بس حضرتك انا مش انا مش حاسه ان انا مصابه بوسواس قهري يعني انا ب- الوسواس اللي جاي لي في حته ان جوزي كان على طول يقعد يحلف حاجات كده ب- في الحلفانات وكده فانا بقيت عماله اسال فاللي يقول لي يقع واللي يقول لي ما يقعش فانا صراحه ربنا بقيت حاسه ان حياتي دمار واخر حد كنت متواصله معاه مثلا الش- الشيخ مصطفى العدوي وكلمه وقال له ما فيش حاجه ومش عارفه ايه وكده بس انا بقى حياتي حاسه ان انا ما بين حرام وما بين حلال فحاسه ان أنا دلوقتي مش مرتاحه وحاسه ان يريحني نفسيا حتى الع- العلاج اللي الدكتوره كتبته لي انا ما بقتش اخده دلوقتي يعني قلت انا مش عايزه اخده انا مش مريضه انا حاسه اللي يريحني ان انا اسيب الحياه دي واريح دماغي خلاص من الايه من الشك اللي انا عايشه فيه ده
مم. هو كان بيحلف بالطلاق كتير
اه كان بيقعد يحلف كده وح- وحاجات كنايات طلاق ورحنا دار الافتاء وسالنا الشيخ مصطفى العدوي وانا كنت بسال حد تاني برضو فكنت ايه ما بين اللي يقول لي يقع وبين اللي يقول لي ما يقعش فحسيت ان اه انا تنوعت ال- الف- الفتاوى تنوعت يعني اه اه اه في فأنا- حد قال لك يا- طب الازهر قالوا لك ايه لا دار الافتاء ما قالوناش في حاجه ما قالوا له بس في كفارات هتدفع في دار أيوة.
الافتاء والدكتور مصطفى العدوي آه، قال له برضه قال له أنت قلت لها اللفظ الصريح قال له لا قال له اي يمين معلق هتكفر عليه واي لفظ قلته كنايه من كنايات الطلاق انت نيتك فيها حاجه قال له لا ما كانش نيتي فيها حاجه وايه وخلص مع في التليفون ايه على كده برضه دول كان اخر حاجه احنا ايه عملناهم المهم انا بقى- يعني حضرتك انا كنت واثقه في الشيخ مصطفى العدوي فمعرفش جالي بعد كده حاجة أنا كنت سامعاها رأي من آراء وأنا مش عاجبني الرأي دون أو ح- يعني مش مش عاجبني طيب أنا آه، آه، ناخد برأي الأزهر رأي الأزهر هتلاقيه موجود والناس اللي هناك ملهمش آه، ناقة ولا جمل في الأمر وهم اللي بيناط بيهم الفتوى وهم اللي بيناط بيهم الحلال والحرام فبرضه حضرتك شايفة إن هو الحل إن أنا أسيب البيت باللي فيه
اه ده اللي انا اه حاسه انا مش مقتنعه بحاجه بقى ولا مقتنعه بدار الافتاء الصراحه ولا مقتنعه بحاجه وحاسه ان انا عايزه بقى لا انا اللي هيريحني ان انا انهي الحياه دي خلاص عشان احس ان انا ارتحت نفسيا دي دي حاجة هترجع لك انت ده قرار شخصي بالنسبة لك ده قرار شخصي بالنسبة لك ده قرار شخصي ومش قرار للحلقة بتاعتنا مع احترامي طبعا انا الاستاذ قاري انا ما اعرفش انت عندك ايه طبعا لان الاعراض مش واضحة لكن في النهاية المسألة دلوقتي في ايد الفتوى فحضرتك ترجعي لل- لل- اللي هيفتيكي ان شاء الله وفي نفس الوقت هت هت هتختاري قرارك ده قرارك انت طبعا محدش يقدر يعني وشكرا شكرا يا فندم شكرا على اتصالك السلام عليكم ام عبد الرحمن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا ام عبد الرحمن أمم، انت شكرا يا دكتور من فضلك يا دكتور انا كنت سألت حضرتك آه، سؤال الحلقة اللي فاتت وما جاوبتنيش ان انا عندي ابني ذوي احتياجات خاصة هو عمره خمس سنين كان هو وهو صغير آه، هو عنده اربع شهور جات حمى زوجية والتهاب صحائي وبعدين دخل في غيبوبة فترة وبعدين بدأ يفوق ومش عارفة ايه ومع العلاج الطبيعي وكده بدأ يفوق بس انا مش عارفة اتعامل معاه بيعمل شقاوة جامدة ومش عارفه اتعامل معاه خالص كل ما اوديه عند عند دكتور السلوكيات تخاطب مفيش حاجه جايبه نتيجه حضرتك وأكيد رحت لطبيب نفسي استشاري نفسي رحت استشاري طب نفسي وتابعتي معاه ولا ما تابعتيش تابعت بصراحه هو لحد دلوقتي بياخد العلاج وبياخد بياخد مهدئات ومش نافع معاه اي حاجه لا ما هو في- الولد
كلمة معلش أنا معترض مش نافع مع أي حاجة دي ما بت... مش في الطب مش موجودة في الطب يعني وبالتالي أو- في بدائل كتيرة تصلح للطفل و... ومراجعتك للدكتور شوفي أنت بتسأليني إزاي نفس السؤال ده بيتسأل للدكتور المعالج والله إحنا دلوقتي وصلنا لحد مش لاقيين علاج للطفل ولا لسه في علاجات أخرى يمكن استخدامها مع هذا الطفل وخصوصا ان سلوك هذا الطفل جزء منه عضوي نتيجة للحدث اللي حصل له في الحمى الشوكية اللي ادت بيه للخبطة دي ففي جزء عضوي في السلوك جزء عضوي يحتاج الى علاج غير تعديل السلوك وتنمية المهارة غير تعديل السلوك وتنمية المهارة وبالتالي انا عندي جزء لابد من علاجه دوائيا وجزء تاني في تعديل الايه السلوك فانا من وجهة نظري انك ترجعي تاني للطبيب المعالج وتطلبي منه صراحة كده يوضح لك الامور هل انا وصلت لمرحلة طبيا ملوش حل هذا الولد ولا ليه حل طب الادوية المستخدمة دي لازم تسأليه كل- اسمها مهدئ ولا اسمها معالج ولا اسمها بتبرمج الخلايا العصبية بتاعت الجهاز العصبي كل دي ادوات للعلاج تسألي عشان ما تعيشيش في جو تمام انها كلها مهدئات ومنومات ومثبطات وم... لا في حاجات تمام.
بتعالج في حاجات بتبرمج من جديد الخلايا العصبية بتاعتنا لا لازم ترجعي للدكتور
طيب هو عايش مع ماما ممكن حته ان هو عايش مع ماما دي مأثره فيه نفسيا ومش عايش معاكي ليه لان انا متجوزه يعني هو بابا وبنتي الثانيه من اب تاني اه ليه مش عايش معاكي حتى لو انت متجوزة تاني ماما خايفة عليا بتقول ان ده يعني مش عايزة جوزي يزعل وكده وهو لما شقي بيكسر كل حاجة وكده يتعالج فهي مش عايزة.
ويعيش معاكي يا بنتي يتعالج ويعيش معاكي لسبب انا اصلا الموضوع ده مأثر فيا نفسيا جدا طيب يعني خدي بالك عاوز اقول لحضرتك حاجة الاطفال دول بيحسوا اكتر من الطبيعي الاطفال دول بيحسوا اكتر من الاطفال العاديين اللي ما عندهمش مشاكل مم.
وبالتالي قدرة تعبيرهم في بعض أوقات بتبقى بالطريقة السلوكية اللي فيها نشاط زيادة تخريب تكسير مم.
هم بيعبروا عن عواطفهم مش قادرين يقولوا لك أنا مفتقدك بس ممكن يعملوها بقلة الالتزام قلة النظام اللخبطة اللي موجودة فناخد بالنا من النقطة دي لكن انا من وجهة نظري طبيا ونفسيا الطفل ده يعالج علاج سليم سوي وفي نفس الوقت يبقى في حضنك سلوكيا الولد ده هينضبط باذن تمام.
الله ان شاء الله طب معلش سؤال تاني بنتي منا تسعة شهور بس برضه عنادية و و- وفنانة يعني لو اخدت منها الحاجة تعجب وانا نفسي اربيها رباية حلوة سليمة وفي اربي بني ادم عندها دي اه بس ده حتى سلوك بعمل طا- معاه تسعة إزاي؟
اشهر انت بتتكلمي في تسعة اشهر صح مم.
لسه بدري قوي بس هو لا الطفل في الف... في مرحله التسعة اشهر ده ممكن تلهيه فهماني هي شويه بتحبي نعم بتحبي
آه، بتحبي كمان يا بسم الله آه.
ما شاء الله يعني البنت بسم الله ما شاء الله يعني كمان آه، آه، ردود افعالها العاطفيه عاليه وفي نفس الوقت مميزه وفي نفس الوقت أيوة بتاعته فعلا.
دي حاجات كويسه قوي في البنت يعني لما تعيط على الحاجة اديها لها لا مين قال كده انا قلت كده لا حضرتك اه كده.
انا ما قلتش كده انا قلت لحضرتك الهيها السن ده ممكن نشيله ممكن نحطه في اوضه تانية ممكن نحركه بعيد عن الحاجه اللي ممكن تاذيه ومؤكد الحاجات اللي هي تاذيها انت عاوزه تبعديها عنها طبعا.
فمن من من فضلك فضلها البيت يعني ايه فضلها البيت الحاجات التي أكيد تكسر الفضات والتفاصيل ايوه الله يسعدك برافو عليكي كده واما تيجي تعلميها البوتي شيل السجاد وشيل الحاجات عشان اما تيجي تعمل ما يبقاش اثر العمايل أيوة.
بتاعتها مؤذيه بالنسبه لك نفسيا
خلاص ربنا شكرا يا يسعدك دكتور.
اتفضلي اتفضلي شرفتينا طيب اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ام محمد
ايوه يا فندم اتفضلي.
جزاك الله خيرا على البرنامج اللي الله يسعدك الله يكرمك اتفضلي آه، احنا بنستفيد من حضرتك كتير والله الله يسعدك ربنا يكرمك يا رب آه، كان عندي بنوتي يا دكتور عندها ثلاث سنين آه، بس انا بحس فيها ب- ب- بطمع غريب يا دكتور يعني مثلا لو لو معاها حاجه واخوه واخوها معاه نفس الحاجه آه، تاكل من حاجه اخوها يعني تبقى في ايديها حاجتها وتاخد من حاجه اخوها اخوها ده اصغر منها لا اكبر منها هي أكبر عندها منها.
برضه اخ اصغر اه
اه هي عندها اخ اصغر منها برضه يعني بتاخد من الكبير اكتر بتاخد من حاجه الكبير اه حاجة الكبير والبنوتة دي التانية في الوسط يعني هي في الوسط اه في تمييز للكبير عن الصغيرة
لا بالعكس هي المميزة اكتر انا بميزها هي اكتر عنه والله طب ده خد بالنا من النقطة دي بقى حتة التمييز دي بتخلي البنت وكأنها يعني عاوزة تاخد حق الكل فناخد بالنا ما تميزيهاش عن غيرها الحاجة التانية اربطي اللي بتديهولها بسلوكها يعني ايه عملت حاجة كويسة يبقى هتاخدي الحاجة دي عملتي حاجة مش كويسة يبقى للأسف مش هتاخدي الحاجة دي يبقى بتربطي اللي بتديهولها بسلوك كويس وطريقة كويسة عاوزة تزود تحسن سلوكها أكتر وتساعد أيوة.
أكتر يعني لو دخلت رتبت الدنيا معاكي يبقى لها جايزة وعطية فاهماني لو وهكذا يعني تخلي لهم اللي ولاد تعملي لهم جدول كده يومي نشوف مين اللي احسن مين اللي اشطر مين اللي كان كويس النهارده وندي أيوة.
نقط على الحاجات دي وفي اخر اليوم نجازي فاهماني فترتبط أيوة.
عطاءاتك بعمل البنت ودي حاجه كويسه قوي وربنا يسعدك.
طب- يا رب في سؤال طيب كمان هي ب- بالنسبه لل- لل potty training يا دكتور ايوه آه، ده بي يعني نتائجه بتبان بعد قد ايه؟
لا المفروض بنبتدي من سن سنتين ال potty training في ناس بتبتدي قبل كده بس ده مش الشرط بتاعنا ده مش العلم علميا من سن سنتين والمفروض تبدو نتائجه على سن ست اشهر يعني سنتين ونص
لا، يعني هي مثلا دلوقتي عن عن عندها ثلاث سنين زي ما انا قلت لحضرتك ايوه انا ب- ب- بقومها دلوقتي لل- للحمام بالليل مثلا يعني كل ثلاث ساعات ولا حاجه اقومها آه، تدخل آه.
الحمام انت بتتكلمي على التبول بالليل مسائي ايوه يعني هي أيوة، متحكمه في نفسها طول النهار بس هي ايوه ال- ال- ال- هي تو- يعني بالنهار بالنهار يا دكتور آه، يعني ما ما تخشش الحمام الا لو انا قلت لها مثلا روحي ادخلي الحمام آه، او او في الاخر يعني تروح وهي على الاخر معلش آه، واضح ان هي ايه دلوعه حبتين مفيش مشكله مفيش مشكله مم.
مفيش مشكله لكن بالليل تظل تصحيها وتقللي كميات الميه اللي بتاخدها قبل النوم تقللي كميات الميه اللي بتشربها قبل النوم قدر المستطاع وتصحيها برضو تفضلي تصحيها عمال على بطال كده ليه لان ما بنعتبرش دي حاجة غير طبيعية الا في سن خمس سنين اما يبقى عندها سن خمس سنين يبقى البنوتة عندها تبول لا ارادي لكن قبل خمس سنين بنعتبره عادي خالص النمو الطبيعي بتاع الطفل
ماشي شكرا يا فندم شكرا شكرا طيب يبقى معنى كده اما ابتدينا الحلقة بتاعتنا خلاص واتكلمنا على ان احنا محتاجين اساليب جديدة في التعاملات كان قصدي بيها ان انا افتح مجال اسمه محو امية تربوية احنا محتاجين شهادات يعني ايه شهادات يعني هو كل حاجة لازم ن- ن- نعملها لها شهادات يعني ما احنا اتربينا قبل كده يا اخي ده احنا اتعلمنا قبل كده انتوا عاوزين تعقدوا الامور انا ازعم ان احنا محتاجين شهادات محو تربوية محو امية تربوية محو امية تربوية يعني احنا محتاجين شهادة لذلك فكرة محو امية تربوية يعني نعرف معارف عن التربية نعرف ازاي نتعامل مع الطفل ازاي نستقبل المولود ازاي نعرف ان ان ان ان تاثير نفسيه الام ممكن تعمل لنا مشاكل وامراض حقيقيه في الجهاز العصبي يعاني منها الطفل طول العمر نفهم ان نفسية الام بتأثر في الطفل في حركته بتتنوع ما بين ام عصبية او ام سعيدة او ام هادئة او ام كئيبة او ام تعيسة او ام مقريفة مش مبسوطة آه، تعبانة متضايقة ايا ما كان محتاجين محو امية تربوية لاستقبال المولود لطريقة تعامل الزوج والزوجة اثناء بداية وجود الطفل مين عليه ايه ومين ليه ايه محتاجين شهادة لذلك نمحو أمية ال- الأمية التربوية بتاعتنا إذا كنا من الناس اللي بنعتقد بأن علقتين سخنين للطفل هم دول اللي هيظبطوه تمام ويمشي على العجين ما يلخبطوش يبقى محتاجين الشهادة دي لو احنا من الآباء والأمهات اللي بنضرب على الصغيرة قبل الكبيرة بالنسبة لتربية الطفل ونطلعه معقد وينتقم الولد من الأب والأم في سن المراهقة يبقى احنا محتاجين في سلوكه طبعا وأسلوبه وطريقته يبقى محتاجين شهادة محو أمية تربوية لو أنا من النوع النقاد النوع اللي بنقد عمال على بطال النوع اللي بيمسك على الصغيرة والكبيرة النوع اللي بيعلق على كل سلوك من سلوكيات هذا الطفل يبقى أنا فعلا حقيقة محتاج محو أمية تربوية وأعرف إن أنا غلط ومش صح وإن السلوك والأسلوب والطريقة والتعاملات بهذا الأسلوب أسلوب سلبي جدا ليه؟ لأنه هيعلم ابني العند الكسل التكاسل هيعلم ابني ان هو ما يجتهدش طالما انا بعلق على الصغيرة والكبيرة يعني اللي مش فاهم انه لازم مع كل عمل جيد نشكر الطفل عليه زي ما كل عمل سلبي بنوجه الطفل ليه يبقى محتاج الشهادة دي محتاجين هذه الشهادة اذا كنا من الناس اللي بتبص لنص الكوباية الفاضي ونركز عليها ونشوف مجموع الاطفال ونلاقيه جايب 19 من 20 ونمسك في الدرجة دي يبقى انا آه، محول انا مش بشوف كويس انا محتاج شهادة محو امية تربوية تحط لي نظارة عشان اشوف كويس ان المجموع اللي جايبه ابني 19 من 20 مش واحد من 29 يبقى محتاجين محو امية تربوية وشهادة محو امية تربوية ناخد اتصال السلام عليكم عليكم السلام يا دكتور آه، دكتور معلش عايزه اسال بس اكملي بنتي يعني عندها سنتين دلوقتي وثلاث شهور بس كلامها قليل خالص يعني كانت الاول بتتكلم اكتر من كده دلوقتي لا يعني كانت تيجي تعطس تقول الحمد لله مم.
آه، مثلا دلوقتي بقى ايه ما بتقولش الا ماما بس وكل فين وفين مم. طب آه، هي بتتفرج على التلفزيون
هي بتتفرج على التلفزيون بس يعني قللناه بقى الشاشات
آه، التلفزيون عادي مفيش آه، تليفون مفيش آه، تاب مفيش لا لا الحاجات لا, لا دي مفيش تاب ولا الحاجات دي يعني كانت بس هي مفرطة الدكتور في...
ايه ما بتفهمش الكلام قوي ما بتفهمش هو الك...
الدكتور بتاع الدكتور بتاع الاطفال كتب لنا على فيتامينات تزود التركيز شويه عندها اه اللي هي اوميجا 3 اللي هي اوميجا 3 اه اه بتروح حضانة
اه هي راحه كده بقى لها ثلاث شهور و... وما زال المحتوى اللغوي بتاعها قليل آه، قليل اه يعني هي لعبها حتى مع اخوها بتلعب مع اخوها بس ايه لو آه.
هو بيعمل حاجه تعمل زيه لكن مش اللي هو اللعب التفاعلي قوي يعني التفاعلي لسه لسه الفترة دي مش لعب تفاعلي قوي ما هي تقلقيش بتحاول تقلده اه بس هي بالظبط إيه؟
كده آه، صح.
بس بس ممكن ما بتقلدهوش ب 100% بس بتحاول تقلده لو هو مثلا ماسك حاجه تمسك نفس لو هو ماسك قلم بيشخبط تشخبط زيه اه آه، مثلا انا كنت بحس ان هي عندها سنه ذكاء اكتر من كده طيب انا فيعني هسأل معرفناش سؤال برضو نقول.
إيه، التلفزيون فعلا كنتوا مفرطين في انها تشاهد التلفزيون ولا ما كانش كتير
آه، يعني كنا آه، بتشاهده فتره اه وهي صغيره شويه كان اه لكن بتتفرج بطلناه بقى بطلناه شويه اه بطلناه شويه وقللناه وحتى مثلا لا احرمني منه خالص
اه يعني ما تتفرجش عليه خالص خالص الحاجة التانية بيتنا مليان بيجي له ناس بن- بنروح لناس بنتفاعل ولا م- مقفلين شوية آه، يعني شويه مش قوي لا بس هو فتحوا اخوها بيضرب فيها كتير يعني ايه ممكن آه، انا حاسه ان هي ممكن تكون برضو اتعقدت من ان تلعب مع حد في الحضانه بسبب ان اخوها بيضرب فيها كتير اه مم.
يعني احنا طبعا هو كان عنيف دلوقتي الحمد لله العنف عنده قل مم. طب حضرتك بتذكري الاسماء بالنسبة لها بتقعدي معاها وتتكلمي معاها وتوريها آه، كده هو أنا- كروت وتوريها دي دي لا كانت الاول كانت الاول لما بنقول لها على ك- كلمه تقولها دلوقتي آه لا بس هي ايه دلوقتي مثلا ايه حتى تركيزها بعد الفيتامينات بدا يعلى شويه بالظبط كده فاحنا طالبين بدأ بس يعمل من حضرتك طالبين من حضرتك تكمل في الحضانة عادي وتبتدي تاخد آه.
الاوميجا دي الاوميجا دي بتاخد كام سنتي بتاخد 5 سم في اليوم لا كملي كمان 5 سم كمان يعني كملي اخليهم 10 سم 5 الصبح و5 العصر
اه يعني هي ممكن تكون المشكله في آه، في ان هي آه، يعني مشكله عضويه ولا نف- ولا ولا ايه يا دكتور؟
لا في الغالب دي هتبقى مشكلة عضوية بحتة
اه لان هي كانت في كلام بتقوله نسيته اه ما انا بقول لحضرتك هتبقى مشكلة عضوية بحتة فمن فضل حضرتك في سؤال اخير بتبص في آه.
عينيكي اما بتتكلمي معاها اه دلوقتي طيب، يبقى كانت البنت في عندها- فصل- اما انا عايزه آه.
اسال على على- آه لا لا لا على- البنت بالنسبة لنا دي دي عندها آه تأخر في الكلام هيبقى بيعتبر تأخر في الكلام ممكن يكون آه.
أساسا من التلفزيون ومشاهدتها للتلفزيون فترة طويلة من الزمن الحاجة الثانية مع الفيتامينات ومع الحضانة ومع الخروجات الكتيرة البنت هتتحسن فما تقلقيش آه، نفسك طب يا دكتور هي كانت الاول ما- هي- كانت ما تبصلناش بس دلوقتي بدات تنتبه لكلامنا خلاص، بس لا، هي ما ماشي.
كانتش كده لا لا يعني هي كانت عند سنه كانت كويسه جدا بعد سنه لقيناها بدات ايه شويه تنطوي على نفسها وبقيت بتلعب سنة مع دلوقتي أخوها ولا لأ بت ايه؟
بتلعب مع أخوها ولا لأ بتلعب هو لا.
مثلا دخل الدولاب تدخل زيه وهو بيعمل حاجه تعمل زيه لا خلاص انسي بقى الموضوع انسي الخوف انت فكرتك آه، سمات توحد وتوحد آه، آه، عايش مفيش كده يا دكتور لا لا خالص خالص خالص طب الحمد لله ربنا خالص، يطمنك طب خالص.
ان هي ما بتقولش كلام زينا ليه؟
لا هي ضعيفة هي الجهاز العصبي عندها ضعيف تأثر بالتلفزيون سريعا
والله مشاهدة يعني التلفزيون وقعدتها قدام التلفزيون فترات خلتها مستقبلة مش متفاعلة
مم. مم.
بقت مستقبلة مش متفاعلة مش بتقول وبتقوح وتقول وتتفاعل شكرا ماشي يا يا فندم دكتور، يعني- شكرا شكرا شكرا يا فندم السلام عليكم طيب يبقى اما نكون وبنتكلم من اول الحلقه في ان انا يعني من طرف خفي عاوز ادخل الموضوع بتاع ايه بتاع ال- شهاده محو اميه تربويه دي مش قصدي بيها شهاده شهاده بس يبقى عندنا الرغبه ويبقى عندنا ال ال ال ال ال الاحساس بالمسؤوليه ويبقى عندنا الشعور بأهمية إن أنا يبقى عندي مفردات علمية واضحة في أمور التربية وخصوصا في الجيل ده أو مع المتغيرات الكتيرة دي يعني المهندس عشان يشتغل في الهندسة لازم له شهادة شهادة هندسة واللي بيشتغل في الطب نفس الحكاية واللي بيشتغل في التربية مدرس نفس الحكاية والتجاري نفس الحكاية والاقتصادي والسياسي وغيرها والمحامي و- كل ده بناخد- بناخد له شهادات بناخد له على الأقل علوم علم إلا التربية التربية الحاجة الملطشة الوحيدة اللي كل حد قادر على الجواز بيخلف بغض النظر هو عنده معلومات كافية ولا ما عندوش معلومات كافية بتيجي بالسليقة كده بتقديره الشخصي بإحساسه وده أمر خطأ محتاجين تعديله ناخد اتصال أم يوسف
ايوه اتفضلي يا أم يوسف
الو أيوة اتفضلي
طب اشغله ولا طب ما هو بيتكلم اهو اتفضلي يا أم يوسف ايوه يا دكتور اتفضلي سؤالك يا أم يوسف وبالتالي ال ال ال ال ال ال ال الامر كله على بعضه محتاج اعاده تفكير واعاده نظره وتوجيه ليه بقى لاني انا لو ام خلاص لو ام مديه وش طول الوقت من غير ابتسامه فانا محتاجه الشهاده دي لو ام عصبيه طول الوقت ونرفوزه طول الوقت مش من حقك كونك خلفتي وبقوا اولادك تعملي فيهم اللي انت عاوزاه ومش من حقك برضو كأب مع احترامي للحقوق وان كان في حقوق يا سيدي قانونيه وب... وانسانيه وب... لكن في انسانيات انك انت معصب ومتنرفز وراجع من الشغل بتشوط في اللي قدامك انك تشوط العيال لا ستوب دي مش تربيه انت مش بتربي وساعة ما بتضرب العيل في اللحظة دي انت ما بتضربوش هو انت بتكون متنرفز من الشغل ولا متنرفز من حاجة معينة فانت بترجع على الولد فبتعمل فيه اللي انت بتعمله المرة اللي فاتت اما اتكلمنا على مشكلة البنوتة اللي كانت بتقلد الام في الفاظها فناخد بالنا ان احنا بنتكلم دلوقتي على نقطة اساسية ان احنا اللي بنربي واحنا اللي بيتعلم الاولاد منا واحنا اللي بيتعامل معانا الاولاد بشكل جيد او بشكل سلبي على حسب سلوكنا احنا واسلوبنا احنا وطريقتنا احنا عشان كده بدعو ان يبقى في حاجة اسمها شهادة محو امية تربوية كورسات بياخدها المتزوجين والاباء والامهات والمقبلين على الجواز لحد ما يتصل لهم قدر من العلم والمعرفة ازاي يسيب وازاي يعاقب وازاي يتعامل وازاي يتفاعل وازاي وازاي وازاي وازاي وهكذا ناخد اتصال عليها وحسن السلام عليكم
هي بتقول يعني ام يوسف الكلام ايوه مع حضرتك هي بتسمع اتفضلي.
الكلام وبعد كده بتنسى الكلام تاني اتفضلي يا ام يوسف قولي سؤالك ايوه ايوه مع حضرتك بقول لك بنتي عندها ثلاث سنين ما ما اتكلمتش وانا رحت بها الدكتور مخ وعصاص وعملت اشعه مقطعيه على المخ وهي الحمد لله ما طلعش عندها حاجه بس انا مش عارفه دلوقتي يعني هي يعني هي عندها ثلاث سنين دلوقتي ما اتكلمتش ممكن تقول كلمه وبعد كده تنساها وما عادش تنطقها تاني تركيزها اخباره ايه يا ام يوسف
هي يعني بدات ان هي تركز على الاقل بدات تعرفنا ما كانتش تعرفنا كنت حاسه ان هي في عالم تاني خالص اه بقى تركيزها كان ضعيف شوية كان تركيزها ضعيف خالص اما بتندهيها بت... بتستجيب لك اه بدات تستجيب لي.
طب بدأت تستجيب بتتفرج على التلفزيون يا ام يوسف
هي لحد دلوقتي بتتفرج عليه برضه يعني بس ساعات يعني بسيط لو أم يوسف. ام يوسف التلفزيون حرام يا ام يوسف
مش عارفه مش عارفه بالنسبة أعمل إيه.
لبنوتك حرام
طب هي دلوقتي هي ماشيه على علاج لمده ثلاث شهور ثلاث شهور فيتامينات و- وحاجات تنميه ذكائها وكده يعني ايوه تمام يا ام يوسف كملي كده بتودي حضانة ولا لا
لا هو هي كانت بتروح الحضانه بس فتره الشتاء ديت م- لازم تروح حضانة لازم يا ام يوسف عشان بنتك ما يحصلهاش صعوبات تعلم في المستقبل في الدراسة
طب هو الموضوع ده ممكن يعني مش ممكن ياثر عليها ان هي ما تتكلمش او او تبقى مش شاطره في دراستها او كده لو ما وديتيش حضانة واديتي الفيتامينات وتابعتي مع الدكتور هيأثر عليها في المستقبل طب انا اروح بقى تخاطب تاني ولا ايه؟
هتودي تخاطب طبعا يا ام يوسف يبقى حضانة وتخاطب
ايوه مع العلاج وتمسكي في العلاج كده شوية الفيتامينات اللي مكتوبة ايوه زي الحضانة زي التخاطب وتعملي ده ليه عشان ما يبقاش له مؤثر في المستقبل عليها في التعليم طب مفيش قلق من ناحيه الكلام يعني يا دكتور ما هي مش بتقول كلمات
بس بتنسى يعني هي- وبتنساها هتفتكرها طالما قالت هتفتكر اهم حاجة اما بتناديها بتبصلك بتبص لي بس لو قالت يا بابا لو قالت بابا ما بتقولش يا بابا او ماما ما بتقولش ماما ما بتوظفش يعني الكلمات في مكانها لا هو ممكن تقول بابا بس مش قصده بقى بابا بابا وخلاص ما أنا هي دي متأخرة بنوتة متأخرة دي بنت متأخرة شوية محتاجة فيتامينات ومحتاجة الحضانة ومحتاجة التخاطب من دلوقتي وما تتأخريش عليها
ماشي كده لا.
مفيش قلق ان شاء الله ان شاء الله ما فيش قلق ان شاء الله شكرا السلام عليكم
السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور استاذ احمد السلام عليكم الله يخليك يا دكتور اتفضل.
بقول لحضرتك يا دكتور لو سمحت انا عندي يوسف عنده ست سنين تمام ايوه
ودلوقتي انا متابع مع دكتور طب نفسي مخ واعصاب عندنا مم.
ممشيه على ال كارانتين وممشيه على ديباتين تمام يا عشان دكتور.
ايه ايه اللي عندي يوسف عشان كنا عملنا رسم رسم مخ وكان وكان طالع عنده كهرباء على المخ هو الولد بيسرع بيغمى عليه
لا هو ال- الولد ما كانش بيسرع ولا بيغمى عليه يا دكتور بس كان آه، الدكتوره طلبت مننا رسم مخ فعملنا رسم مخ طلع كهرباء كنت بتشتكي من ايه ليوسف يعني عموما كنت بتشتكي من ايه ليوسف يوسف اللي خلانا رحنا كشفنا على الطب النفسي ان كان عنده تاخر في الكلام وصل لحد ثلاث سنين ونص وبعد الثلاث سنين ونص بدات ايه اروح لدكتوره طب نفسي فطلبت مني رسم مخ عملت رسم المخ طلع عنده كهرباء ايوه آه، طلبت مني ان انا نعمل اشعه مقطعيه على المخ قالت لي كويسه طلعت وقالت سليم لي هو عنده كهرباء وهنمشيك على ال كارانتين وديباكين ودي باكين اه وديباكين فدلوقتي الولد لحد دلوقتي عنده ست سنين وبرضه الكلام آه، بتاعه ضعيف خالص يا دكتور كلمات بسيطه ودلوقتي بالنسبه ليوسف آه، في الحضانه وانا خايف عليه السنه الجايه هي هيروح طبعا مدرسه فانا مش عارف اعمل ايه مشيت شويه في موضوع التخاطب بتاع حوالي ست شهور ثمان شهور كده وزهقت وبطلت فدلوقتي آه، برضه في مشكله التبول اللا ارادي خدته ورحت بيه لدكتور مسالك اعطاني دواء اسمه ديترونين و- وقال لي تصحيه قب- تخليه يتبول قبل النوم وبعد النوم بساعه وقبل الفجر ايوه ايوه فدلوقتي هل موضوع التبول كده احنا ماشيين فيه صح و- والدواء اللي بياخده اسمه لا دي- التبول ده التبول ده الدكتوره النفسيه اللي انتوا ماشي معاها يعني ده تخصص الطب النفسي الدكتوره الطب النفسي قالت لي ان شاء الله بعد ما تروح الكهرباء منه هيحاول بقى المخ يشتغل ويركز على موضوع التبول وكده بقالك قد ايه بتدي ديباكين مع ال
من من 6 2015 يا دكتور آه، وهي ناويه توقفه امتى
مش عارف انا اخر مره كنت عندها من قيمه شهر كده فشافت رسم المخ قالت لي لسه في كهرباء مركزه على الجزء الشمال في المخ امم ومفيش تحسن
مفيش تحسن يا دكتور الولد لسه برضه بعض كلمات خفيفه كده اللي بيقولها وخلاص على كده طيب بقول لك ايه هقول لك حاجه بس صغيره وهجاوب على السؤال تبقى تاخد التليفون تمام.
بتاعي من ال من البتاع وكلمني بعد الحلقه على طول خلاص تمام كلمني بعد ماشي.
الحلقه لكن ع- عموما انت محتاج زياره للدكتوره بتاعتك تاني خلاص هتطلب تمام.
منها ادويه لزياده التركيز اكتر خلاص أدوية تاني إيه؟
هتطلب من الدكتوره تاني ادويه لزياده التركيز لزياده تمام.
التركيز تركيز.
وقول لها ان الادويه دي غير كافيه محتاجين زياده فيها خلاص تمام يعني تمام.
يعني هو الولد بياخد حاجات محتاجة زيادة في أدوية التركيز عشان تساعدك في موضوع الكلام وموضوع التركيز اه نسيت اقول لحضرتك يا دكتور هي انا انا انا اول امبارح كنت عندها كتبت لي على Atomox 10 Atomox 10 اه طب آه.
ده حاجة كويسة دي بداية كويسة على فكرة اهي دي بداية كويسة بس الولد خد النهارده حبايه يا دكتور بعد الفطار الولد حسينا ان ان شقاوته قلت شويه والولد هادي كده آه.
عايزين نكمله في ال Atomox ده ولا نبطله ده معناه ده معناه ان الدواء بيجيب نتائج
يعني الاوتوميكس ده حلو يا دكتور جدا
والله اه والله اه والله خلاص ماشي ربنا ماشي يا يسعدك دكتور.
شكرا شكرا الله يخليك يا دكتور شكرا طيب طيب دلوقتي من اول الحلقه بنقط معلومات لان احنا محتاجين معرفه هو مش عيب ان احنا نتعلم ومش عيب ان احنا آه، نفهم ونستوعب ومش عيب بكون بتعامل مع ابني بشكل غلط وعدل يعني من الحاجات المؤلمة جدا المؤلمة ان انا الاقي اب يكون شديد طبيعته واضح ان هو بيتعامل مع الولد على انه راجل فعنيف مع كل خطأ بيضرب قاسي شديد وفاكر ان دي هي التربية مفيش اسلوب احسن من كده ولا طريقة افضل من كده نجيبه يمين نجيبه شمال مش قادر يستوعب مش قادر يفهم ان دي قسوة مش قادر يفهم ان دي نوع من انواع العنف دي مش تربية الولد كبر عنده 12 سنة 13 سنة اول حاجة عملها اما فاق الولد انتقم من ابوه ويوم ما انتقم خد مبلغ قد كده وزعه وما جيت اقعد مع الولد واتكلم بيقول لي انا بنتقم بنتقم لكل لحظة عندي ابويا بيهمه الفلوس جدا ومهتم جدا بالفلوس والفلوس بالنسبة له مهمة جدا عشان كده انا عملت كده عشان يتألم زي ما انا كنت بتألم مع كل ضربة كان بيضربني بيها ابويا ما كانش بيربيني ابويا كان بينتقم مني ابويا بيني وبينه تربايه ما تعرفش منين ايه السبب اللي انا عملته دوست له على طرف في يوم من الايام عملت له حاجه غلط لكن للاسف بابا كده الاب ده مش محتاج انه يفكر بطريقه مختلفه اب تاني سايب ابنه لسن 13 14 15 سنه عنده تشتت في الانتباه مش مركز الولد وهي قدراته كده وامكانياته كده هو الواد كده الناس بتتولد صوابعنا مش زي بعضها في عيال كده قدراتها الدراسيه ضعيفه فنسيبه ضعيف ويجي على سن 13 14 نكتشف ان عنده تشتت في الانتباه اما بيتعالج وتعالج الولد امكانياته اصبحت افضل دراسته اصبحت اسلس واسهل طب علينا ده بايه يقعد الولد سنين طويله يعاني لقلة معرفة الأب والأم لمعرفة إن عنده تشتت ولا مش تشتت وهوب راح شايف حلقة من الحلقات قال لك مجرب لا عاوزين نبقى زي الأب اللي لسه متصل دلوقتي ده اللي جاري بابنه عشان تشتت في الانتباه و- واسمه ده وقدراته وامكانياته اقل من المعدل فبيروح لدكتوره وبيتصل بالحلقه وبيطلب مساعده وبيطلب كذا وبيطلب كذا وبيطلب كذا. الحكمه ضلت المؤمن أن وجدها هو أحق بها هو ده الب- البني آدم المسلم الحقيقي ال- ال- البني آدم ال- ال- اللي بيوحد ربنا سبحانه وتعالى دايما بيراقب سلوكه وأسلوبه داخل منزله وما بيراقب سلوكه داخل المنزل بيلاقي سلوكه في علاقته مع زوجته وعلاقته مع أولاده معنى كده ان حياتك جوه البيت عبادة واعتقد ان اعظم العبادات ما كان في بيتك وفي منزلك مع اولادك وبالتالي المعارف اللي موجودة مطلوب ان احنا نطورها مطلوب ان احنا نحسنها مطلوب ان احنا نت- نتفوق على ذاتنا ونطلب علوم ومعرفة البرنامج ده علم من العلوم النت علم من العلوم الكتب علم من العلوم انك تسأل علم من العلوم ومعرفة من المعارف ويظل زي ما بيقولوا الطبيب مثلا يفضل يتعلم لحد اخر عمره المربي يظل يتعلم اساليب التربية الى ان يصل اولاده الى ارذل العمر الوقت مر بسرعة معاكم اشكركم على ثقتكم الغالية باتصالاتكم الكثيرة المتنوعة وأسأل الله أن أكون خفيف على القلوب والعقول كما أنتم يعني خفاف على قلبي وعقلي وذهني ألقاكم يوم الاثنين القادم إن شاء الله الساعة السابعة أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Thank you.